أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والله أنا أحبكم في الله هذا قسم يأسم الإنسان إن كذب فيه حقيقة أنا أحبكم في الله ولذلك أنا عليكم حريص ولكم ناصح أمين أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص وارزقنا الإخلاص في طلب الصدق اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا واهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا واشف قلوبنا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا سليمة نعبدك بها أحبتي في الله ما زلنا في المدخل في الدهليز نريد أن نصل إلى المدارج ولكن قبل أن نصل إلى المدارج لابد أن نوضح المسألة أن نتشوق إليها أن نطمئن إلى المنهج والمشرب أن نوضح الطريق ذكرنا أن أصل كلامنا كتاب ابن القيم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين وأصل كلام ابن القيم كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي وكما قلنا أنه لم تكن متابعة ابن القيم للهروي هدفا ولا متابعة ابن القيم والهروي لنا هدفا ولكننا نريد طريقا مرسوما واضحا إلى الله سبحانه وتعالى ذكرنا أن الهروي له مشربه الصوفي رغم اتباعه لعقيدة وفقه وطريقة وسلوك الإمام أحمد بن حنبل على وجه الإجمال فجاء ابن القيم ورد هذه الأخطاء وأوضح الأوهام وأداه رده وإيضاحه إلى استطرادات استطرادات طويلة الشاهد إيه إن ابن القيم رد على الهرم ومن أشهر كلام ابن القيم في الرد قال شيخ الإسلام حبيب إلينا شيخ الإسلام يقصد به الهروي شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه الهروي يا جماعة عشان بس نوثق المسألة كان من أجل أئمة السلف ولكن أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه وأن تكون العصمة إلا لرسله قال ابن القيم صاحب المنازل اللي هو الهروي رحمه الله كان شديد الإثبات للأسماء والصفات مضادا للجهمية من كل وجه له كتاب الفاروق استوعب فيه أحاديث الصفات وآثارها ولم يسبق إلى مثله وكتاب ذم الكلام واهله طريقته فيه احسن طريقة وكتاب لطيف في اصول الدين يسلك فيه طريقة اهل الاثبات ويقرها وله مع الجهمية المقامات المشهودة سعوا بقتله الى السلطان مرارا عديدة والله يعصمه منهم رموه بالتشبيه والتجسيم على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير ما دل عليه الكتاب والسنة أكد ابن القيم أن الهروي بريء مما رماه به أعداؤه يقول ابن القيم وفي بعض كلام الهروي ما يدل على رسوخ الشيخ في العلم ووقوفه مع أهل السنة وفقهه في هذا الشأن يا إخوة بعد ما وثقت لكم الهروي مش محتاجين ان انا اكلمكم عن ابن القيم ولا محتاجين ابن القيم شيخ الإسلام تلميذه شيخ الإسلام تربية ابن تيمية ابن القيم شخصية فذة أنا أحيانا أقرأ لابن القيم يا إخوة والله العظيم بقول سبحان الذي فتح على هذا الرجل بهذا الكلام شيء عجيب يتوغل إلى النفوس أحيانا تقرأ كده لابن القيم تقول سبحان الله هو ده الكلام اللي عندي بس مش عارف اقوله هو ده ابن القيم ولذلك ابن القيم كما يقول الشيخ العزي هنا وينال انصاف ابن القيم اعجابنا واحترامنا اذ كان صاحب ميزان اعتدال جعله شديد الحرص على انتفاع المسلمين من احسان المحسن الذي يختلط صوابه باخطاء الهروي صوابه اختلط باخطاء يرى ان ما وقع فيه الهروي من مجانبة الصواب انما هو زي ما ابن القيم يقول ايه انما هو من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات ويستغرقها كمال الصدق وصحة المعاملة وقوة الإخلاص وتجريد التوحيد ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هذا هو المنهج يا إخوة مش عشان واحد غلط غلطة نلقيه ونطرحه وننسى محاسنه ولا نذكر إلا مساوئه لا مش دي الطريقة من الخير أن تظل معي أخي في عافية من تعكير يولده ذكر هفوات الهروي يكفينا أن نتابع ابن القيم في إنصافه إننا بحاجة أن نصفي هذا العلم كما ذكرت لك كل المسلمين بحاجة إلى هذا العلم علم القلوب علم سلوك علم الطريق إلى الله عز وجل واحد يقول لي يا عم واحنا نستفيد ايه توصف لنا مئة منزلة اعمل بيهم ايه انا عايز اتعلم عقيدة وفقه وسيرة وتفسير مئة منزلة هو انا هوصل احنا نروح فين للناس دي وهنا ارد عليك من كلام ابن القيم مرة اخرى ولكن في كتاب طريق الهجرتين ابن القيم لما بيوصف السابقين المقربين هيقول لك ايه فايدة هذا العلم يقول ابن القيم عليه رحمة الله وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف حالهم وعدم الاتصاف به بل ما شممنا له رائحة يرحم الله ابن القيم فقد كان منهم ولكنه متواضع يقول الناس دول لا نعرفهم ولا شمنا لهم ريحة هذا المكان هذا الموضع هذه المنزلة منزلة السابقين المقربين يقول ما سميناش ريحتها ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة يبقى لما تعرف طريق السابقين المقربين ازاي الوصول الى الحال القلبي ده لما توصل لكده هتحتاج تعمل زيهم ايه الفوائد فوائد معرفة القوم منها اعد معايا نمرة واحد ألا يزال المتخلف المسكين مجريا على نفسه زاما لها يا إخوة معلش أنا بحبكم في الله لو واحد راح مكة ورجع قلنا له انت شفت الكعبة يقول لا ما شفتهاش يقول لا لا يبقى انت غلطان ما رحتش مكة اكيد رحت مكان تاني ايه غير مكة صح ولا لا اي حد يروح مكة لازم ايه لازم يشوف الكعبة اي حد يروح المدينة لازم يشوف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صح ولا لا معايا ولا لا فكذلك الطريق الى الله لو واحد بيقول لي انا ملتزم بقالي 20 سنة اقول له انت حسيت مثلا مثلا يعني حسيت الانس بالله يقول لي لا لا يبقى انت ما مشيتش خلي بالك ممكن يكون حسه بس مش عارف ان اللي حسه ده اسمه الانس بالله عاشوا بس مش عارف اللي عاشوا ده اسمه الإخبات انكسار القلب طب لو ما حسش يا إخوة معلش اللي أنا بقول لك عليه ده العلامات والمعالم الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار طريق الصوى جمع صوة وهي الحجر الكبيرة العظيمة التي توضع على الطريق لتوضحها صوة للإسلام صوة ومنار المنار الدليل الشاهد اللي بيدل الناس يقول له الطريق من هنا فلذلك الإسلام له صوة ومنار هذه الصوة والمنارات دلالة على الطريق فلما يجي الواحد راح المكان ده وما شافش ده لا يزال المتخلف المسكين مجريا على نفسه زاما لا يا إخوة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا مش قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يبقى الإيمان له طعم ذاق طعمه الطعم ده بيتضاق الطعم ده حلو لما يجي نقول له ذقت ذقت طعم الإيمان يقول طب هو طعمه إيه طعمه إزاي هو كلامنا بقى مركز في موضوع الطعم ده والحلاوة دي عايزه يدوقها ويستطعمها احيانا الانسان ياكل نوع من الفاكهه ومش عارف اسمها هي حلوه بس مش عارفها هنا بعرفه اسمها ايه اللي هو كلوه ايه اللي هو عاشه فاذا كان ما عاشهاش زي ما قلت لك في اول حلقه ان امتى حسيت بالشوق الى الله طول عمري ما حسيت بكده انت مش محتاج اقول لك الشوق يعني ايه يعني زي ما كده اشتقت لمراتك اشتقت لاولادك اشتقت ل... حسيت الشوق ده الشوق ده هو نفس الاحساس ده جالك ناحيه ربنا اشتقت له ولا ما جاش ولا ما جاش يبقى لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه يقول يا ده انا لسه بعيد قوي ده انا وحش ازاي السنين دي كلها وما حسيتش بالكلام ده ولا سمعته ولا عرفته نمرة اتنين ألا يزال منكسر القلب بين يدي الرب لما يسمع مثلا هقول لك في منزلة اليقظة أول منزلة أول منزلة اللي هي منزلة الفوقان سبب الالتزام بالدين ها منزلة اليقظة ثلاث درجات الدرجة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها لحظ القلب إلى النعمة لما تسمع الكلمة دي فكر كده هو أنا لي قلب هو قلبي بيفهم لأن احنا مطلوب أن يحدق القلب تحديق عارف تحديق يعني ايه من كلمة الحدقة حدقة العين أن يحدق القلب في النعم التركيز ده إن القلب يركز كده ليحدق ويبص على النعمة ويركز فيها التركيز في النعمة دي يرجف قلبه حبا لمن أنعم عليه هذه النعمة لما أقول لك الكلام ده وأنت ما عملتوش ولا حسيته تقوم ايه تنكسر تقول يا رب يا رب انا بحبك ويا رب انا عايز طريقك ويا رب انا نفسي اوصل لك ويا رب انا بحب رضاك ويا رب يا رب لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين افهمني عشان انا بحبك في الله النقطة الأولانية أن تجري على نفسك النقطة الثانية أن ينكسر لله قلبك النقطة الثالثة بقى إنك بتسمع الكلام ده أما أقول لك الدرجة الأولى في اليقظة لحظ القلب إلى النعمة والدرجة الثانية مطالعة الجناية والدرجة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام تقول ملاحظة إن النهاردة فات من عمري دي صعبة أوي أقول لك عسى نمرة ثلاثة أن تنهض همتك يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد لما تسمع عن سيدنا أبو بكر الصديق لما كان لقمة فيها شبهة ووضع إصبعه في فمه حتى أخرج ما في بطنه قالوا له ليه كل ده قال لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها مش لقمة من حرام لقمة فيها شبهة لما تسمع دي هنروح لسيدنا أبو بكر فين؟ ده, ده الصديق أقول لك بتيجي للإنسان أيام إيمانياته عالية يبقى مستعد يعمل أي حاجة بس لما يبقى مش عارف يعمل إيه يفضل تايه لكن لما يبقى عارف يعمل إيه ينطلق نمرة أربعة منها فوائد معرفة حال القوم أنه لعلك أن تصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن يلحقك بالصحابة أن يلحقك بالصالحين وخلي بالك ابن القيم بيقول ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين عباد الله الصالحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات حاجة وعباد الله الصالحين دول ايه حاجة تانية بدليل قول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين لندخلنهم في الصالحين لذلك هتعرف الصالحين دول مين اللي هو لك انت منهم تقول لي يا عم الشيخ ده اللي ربنا يتوب عليا قال لك انا بوصف لك حال الصالحين دول عشان لو ربنا تاب عليك تقوم انت ايه تبقى منهم عارف الصالحين دول مين يقول رسول الله انا شرط عليك كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه ما تنساش خليك معايا يا جماعه خلي بالكم انا عايز اقول الحته دي من زمان انا مش بكلم الكاميرا انا بكلم ناس قدامي انت شايفني دلوقتي بكلمك انا مش بكلم حيطه صلى على الرسول بقى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه واله وسلم ان لله انيه في ارضه وانيه الله في ارضه قلوب عباده الصالحين ان لله انيه في ارضه وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وأصفاها هل أنت من عباد الله الصالحين هل قلبك من آنية الله في أرضه هل قلبك يتسم بالرقة والصفاء كلام محتاج إجابة قل لي لا والله لا أنا مش منهم طب اصدق لما الراجل قال له للرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ما بايعتك على هذا ولكن بايعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة قال اصدق الله يصدقك انت لما سمعت وصف عباد الله الصالحين دلوقتي وانهم قلوبهم آنية الله في ارضه وان قلوبهم تتسم بوصفين الرقة والصفاء اه اشتقت تشوفت الى ان يكون قلبك هكذا ادعي بقى اصدق بقى لعلك ان صدقت في الرغبة واللجء الى من بيده الخير كله أن يلحقك بالقوم ويهيئك لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فتعطاه ومنها من فوائد التعرف على هذا الطريق أن هذا العلم هو أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه يا جماعة الكلام ده أنا قلته في الحلقة الأولى مش فاكر أو الثانية مش فاكر لما قلت الفهم تقريبا في الأولى إن لما نفهم الدين يبقى في خريطة للدين كل حاجة في الدين تبقى موجودة على الخريطة وفي مكانها الصحيح وفي حجمها الصحيح قلنا إذا أردنا نضع علم التزكية بقى على الخريطة نحطه فين أين نضع علم التزكية على الخريطة علم القلوب على الخريطة قلنا نضعه بعد التوحيد مباشرة حجمه قد ايه حجمه يستوعب الدين كله لأن نقول أن علم القلوب هو علم العلوم لو إنسان بيدرس فقه ومن غير قلب يسوقه الهوى لو بيدرس عقيدة ومن غير قلب يفسده الهوى يضله الهوى لازم القلب لازم الإخلاص والخوف من الله والرجاء والانكسار والذل والخشوع لابد ان ينتفي منه العجب والغرور والكبر ورؤية النفس والحقد وطلب العلو على الناس وحب الشهرة لازم كل دي علوم قلبية تكتنف كل علوم الشرع لذلك هذا العلم من أشرف علوم العباد ده كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين صفحة 176 يقول ابن القيم هذا العلم من أشرف علوم العباد وليس بعد علم التوحيد أشرف منه ليس بعد علم التوحيد أشرف منه وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة اللهم اجعلنا منهم يا رب لا يناسب النفوس الدنيئة المهينة فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهل له إذا لقيت نفسك متطلع إلى حال عباد الله الصالحين طالب لرضا ربنا سبحانه وتعالى مشتاق ومحتاج يبقى تعرف إن نفسك سليفة فقل لنفسك يا نفس قد حصل لك سطر السعادة فاحرصي على السطر الآخر فإن السعادة سطرين في العلم بهذا الشأن والعمل به فإذا علمت فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما إذا أنت سمعت كلامنا ده وعرفته تعلمته عرفت اليقظة والفكرة والبصيرة والعزم والمحاسبة والتوبة والاستقامة إذا عرفت المقامات دي أو الدرجات دي المنازل دي أو المدارج دي عرفتها فإذا عرفتها يبقى الحقيقة إيه فاضل عليك إنك تعمل بقى قطعت نص المسافة إذا عرفتها قطعت نص المسافة باقي النص الثاني أن تعمل بما سمعت ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل يعني لو أن إنسانا ابن القيم يقول كده إذا كان اثنان أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به وآخر جاهل وغير متصف فهو خلو من الأمرين فلا ريب أن العالم خير من الجاهل وإن كان العالم العامل المتصف بالعلم يعني المتصف بهذا الشأن خيرا منهما فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته يبقى واحد عارف وما بيعملش وواحد لا عارف ولا بيعمل انه احسن اللي عارف في الطبع اكيد لكن احسن من الاثنين اللي عارف وايه وبيعمل سبعة انه اذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه اذا كان هو عمال يتعلم ازاي يسير الى الله ازاي يصلح قلبه ازاي يقرب من ربنا ازاي يحب ربنا ازاي يمشي لربنا ازاي يوصل لرضا ربنا همه ومطلوبه فلا بد ان ينال منه ادم ده همك لازم يديك ولو لحظة ولو بارقة ولو ان يحدث نفسه بالنهضة اليه الاخيرة لعله ان يجري على لسانه لا ينتفع به غيره بقصده او بغير قصده والله لا يضيع مثقال ذره فعسى ان يرحم بذلك العالم شوف ابن القيم لما بيقول احنا بنوصف حال القوم وما سمعنا له رائحه يجي حد يستفيد بالوصف ده يبقى في ميزان ابن القيم فكذلك نفس الشيء انت لما تسمع الكلام ده وتفهمه وتتعلمه وتستفيد منه وتبدا تتكلم فيه لو حد عمل يبقى في موازين حسناتك حتى لو انت ما عملتش اخوتي في الله انا احبكم في الله لذلك نصيحتي ليك كما يقول ابن القيم وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه ويقول لك إنه لا ينفع بل احذره واستعن بالله ولا تعجز ولكن اخطر حاجه دايما اللي يجي بعد ولكن لكن الحلقه الجايه بقى اقول لك لكن ايه اه لابد انك تتشوق وتراجع وتفهم اشوفك الحلقه الجايه بحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله والسلام عليكم ورحمة الله